بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا في رومية 15 وصلنا لغاية عدد 27 فكركم بالجزء الاخراني احنا من اول رومية 12 معلمنا بولس بيتكلم عن تطبيقات سلوكية للحياة المسيحية او المبادئ السلوكية في الحياة المسيحية 12 و 13 و 14 و 15 إصحاح 15 الجزء الأخراني بيقول إنه كان نفسه يزورهم من بدري بتوع روميا آه إنما ربنا ما سمحش لكن هو ناوي يزورهم قريب وهو رايح أسبانيا لأنه نازل أورشليم الأول ضروري عشان يخدم القديسين وقلنا المقصود بيها خدمة الفقراء اللي في أورشليم بسبب الأيام الصعبة أو المجاعة اللي كانت حاصلة في الوقت ده في أورشليم ودي كانت شغلة معلمنا بولس إن هو بيلم تبرعات من بلاد أوروبا عشان ينزل بيها مع مندوبين الكنايس يوصلها للآباء الرسل في أورشليم وهنا عشان ما الجماعة دول ما يحسوش إن هم هيبقى لهم فضل على المسيحيين اللي في أورشليم قال الكلمة الجميلة بتاعت إنهم لهم مديونون يعني كنايس أوروبا مديونة لكنايس أورشليم أو كنيسة أورشليم لأنها الكنيسة الأم هي طلعت الآباء الرسل وطلعت المبشرين بالمعنى ده احنا مديونين لناس كتير قوي يعني احنا مديونين مثلا لماري مرقس ماري مرقس هو اللي جه مصر وهو اللي بشرنا والعالم مديون لمصر بكتير قوي قوي يعني الرهبنة في العالم كله ابتدتها مصر اللاهوت النقي طلع من مصر كل العقيدة السوية كتبوها أباء مصر القدام أثناسيوس وكيرلس وديوسقورس فمصر قدمت للعالم كتير قوي في نفس الوقت المسيح له المجد قضى ثلاث سنين ونص من عمره جوه أرض مصر فأصبحت مصر مليانة بالأماكن المقدسة اللي زارها ربنا يسوع له المجد بنفسه إنما كمان إحنا مديونين للفقراء مديونين لهم بدعوتهم ومديونين لهم أحيانا بالدروس اللي بنتعلمها منهم اللي بيدخل بيت فقير بيتعلم حاجات يمكن ما يتعلمهاش في بيت الغني وبعدين يقول استحسنوا ذلك وأنهم لهم مديونون لأنه إن كان الأمم قد اشتركوا في روحياتهم يجب عليهم أن يخدموهم في الجسديات أيضا يعني إحنا بنشترك مع بعض في الروحيات ادينا قاعدين بنسمع كلمة روحية مع بعض بنصلي مع بعض بنتناول مع بعض لازم كمان يبقى في شركة في الجسديات إن كان واحد مريض نزوره إن كان واحد فقير نعوله وإلا تبقى الشركة بتاعتنا شركة صورية مزيفة إحنا شركاء في الروح وأيضا شركاء في الجسد شوفوا احنا في القداس نقول ايه اجعلنا مستحقين ان نتناول من هذه الاسرار المقدسه لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحد روح واحد لاننا بنشترك في الصلاه مع بعض في الدراسه مع بعض في التلمذه مع بعض وجسد واحد لاننا بنحس بالام بعض وبنشارك احتياجات بعض ازاي نقول نبقى جسد واحد وعندنا واحد مسيحي مثلا في اقصى الصعيد بيموت من الجوع ولا واحد في منطقة عشوائية مش لاقي دواء يتعالج واحنا ممكن نكون بنرمي الأكل اللي بيفيض عننا يبقى في حاجة غلط فإذا كنا بنشترك في الروحيات لابد أن نشترك في الجسديات أيضا ثم أن إيه أغنى من إيه هل الجسديات أغلى من الروحيات هل الفلوس أو الوقت اللي أنت بتديه أغلى من الدرس الروحي اللي ممكن تتعلمه من واحد فقير الحقيقة لا مهما انت اديت فلوس او وقت او مجهود انما ممكن تاخد منه دعوة صالحة تفرق كتير قوي يشفع فيك قدام ربنا بشوفه في مثل وكيل الظلم يقول اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية مين اللي هيقبلوكم يمكن الفقراء اللي دخلوا السماء وسبقونا يشفعوا فينا ويقولوا يا رب معلش دول برضو كانوا بيخدمونا و... ويعني خليهم معانا أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الملكوت وورثت الملكوت أغنياء في الإيمان وورثت الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه يعني احنا ممكن نبقى هنا أغنياء في الدنيا وهم فقراء وتتقلب الآية في السماء يبقى هم أغنياء في السماء واحنا اللي فقراء ساعتها هنبقى نفسنا نتعرف بيهم طب ما لحقتش تتعرف بيهم في الدنيا ليه وتنشغل بيهم في الدنيا ليه ما يمكن هم دول اللي يبقوا أغنياء في السماء ونبقى احنا جنبهم فقراء الكتاب بيقول كده اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبون فبيقول إن كان الأمم قد اشتركوا في روحياتهم يجب عليهم أن يخدموهم في الجسديات أيضا ودي فرصة أدعو كل اللي منكم ما بيخدمش إنه يخدم بالذات خدمات المناطق الفقيرة أو العشوائية لأنها مش محتاجة وعاظ ولا معلمين محتاجة ناس تحب الغلابة محتاجة قلب متواضع يقبل يدخل العشش ويعيش مع الناس مشاكلهم وينشغل بهمهم ويشيل معاهم هي دي الخدمة ويمكن دي تغير في حياتك كتير قوي أكتر ما تغير أنت في حياتهم هم ممكن يغيروا في حياتك من غير ما تحس حاجات كتير قوي لأنه إن كنا نشترك معهم في الروحيات لابد أن نشاركهم الجسديات وإن كانت دي حاجة من القرن الأول أنه أول ما حصل مجاعة في بلد بعيدة مع صعوبة المواصلات بقى واحد زي بولس الفيلسوف الأول للمسيحية والكارز الأول والمبشر الأول مشغول جدا يجمع, يجمع تبرعات ويلم التموين وينزل بيه للفقراء كان ممكن واحد يقول له وده وقته ما تخليك في البشارة والكرازة والوعظ ايه اللي يشغلك بس خلي اي حد يعمل الكلام ده انما لا بولس مشغول بالقضية دي ونازل بنفسه وهو نزلته الاورشليم دي هي اللي هتسجنه وهتلخبط المسار اللي هو كان عاوزه لكن دي اولوية في تفكيره يعني هم في القرن الاول وعلى بعد مسافات طويلة قوي بينشغلوا باحوال بعض احنا على بعد دقايق من هنا في ناس متألمة وحزينة وفقيرة جدا وممكن ما نحسش بيها ادي فرق بقى المسيحية الاولى عن المسيحية بتاعتنا دلوقتي فمتى اكملت ذلك وختمت لهم هذا الثمر يعني لما كمل الخدمة دي بنعمة ربنا اللي هي توصيل التموين ده وختمت لهم هذا الثمر شوف التعبير الرائي ده دي ثمرة حلوة هيقطفوها لما توصل الحاجة عند الناس ثمرة محبتهم وثمرة جهادهم وتعبهم هنوصل الحاجة دي عشان بقى ايه قدام ربنا تبقى ثمرة جميلة أمضي فأمضي مارا بكم إلى أسبانيا قال بعد ما أخلص زيارة أورشليم ناوي أطلع على أسبانيا وهعدي على روما في السكة هو طبعا نزل أورشليم لا راح هنا ولا هنا اتمسك اليهود بقى فأمروا عليه وهو كان عنده إحساس بكده هيقول دلوقتي فمسكوه وربطوه وضربوه وبعدين سجنوه ابتدوا يعملوا مؤامرات عشان يخلصوا منه زي ربنا يسوع فترحل لبلد تانية وفضل فيها مسجون سنتين وفين لما لقى الحكاية مش هتخلص قال أنا روماني سيبوني أتحاكم قدام قيصر في روما كان من حقه بحكم الجنسية الرومانية اللي, بي... اللي عنده أنه يطلب أن يحاكم أمام قيصر فراح روما مسجون عشان يحاكم أمام قيصر وأنا أعلم أني إذا جئت إليكم سأجيء في ملء بركة إنجيل المسيح برضو كلمة مشجعة قوي قال أنا بنعمة ربنا لما هجيلكم أنا عارف إن أنا هجيلكم في ملء بركة إنجيل المسيح يعني إيه؟ يعني أنتوا هتبقوا مليانين بركة وهبقى فرحان بيكم وهبقى حاسس إن الإنجيل البشارة غيرتكم فهتعذب القعدة معاكم لما أشوف قد كده ربنا غير في حياتكم وخلاكم حاجة حلوة في ملء بركة إنجيل المسيح يبقى الإنجيل له بركة عشان كده تلاحظوا إن إحنا بنبوس الإنجيل الإنجيل له بركة إحنا في بيوت الغلابة حتى لما ما يكونوا ما بيقروش بنسيب لهم الإنجيل بركة ونعلمهم يبوسوا الإنجيل ويحطوه في مكان محترم ما يتحطش على الأرض كل ده عشان نحسسهم بغلو كلمة ربنا فأطلب إليكم أيها الإخوة بربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي في الصلوات من أجل إلى الله هي جميلة أوي بيقول هطلب منكم طلب هو ما طلبش منهم فلوس خالص تاخدوا بالكم هو قال لهم أنا نازل عشان أجمع التبرعات وأوصلها يمكن هم كمان يعملوا كده لكن ما طلبهاش بشكل صريح إنما اللي بيطلبوا بشكل صريح إيه جاهدوا معي في الصلاة الكنيسة الأولى دي كنيسة جميلة قوي في التعفف ما تطلبش فلوس فلوس تيجي لوحدها إنما تطلب الصلاة احنا ما نطلبش فلوس ربنا يبعت ويغني الكنيسة ويسدد احتياجات كل شعب إنما احنا نطلب الصلاة لأن دي حاجة مطلوبة جدا وملحة جدا كمان كونه يقول جهدوا معايا في الصلاة ده اتضاع طب ده انت يا بولس بتحرك الدنيا كلها بصلاتك ده انت بتعمل معجزات بلا عدد ده انت ده انت ده انت لا هو بيقول انا محتاج صلواتكم انا بطلب عشان خاطر ربنا اطلب اليكم بربنا يسوع المسيح ومن اجل المحبة الروحية اللي تربطنا ببعض جاهدوا معايا في الصلاة كلمة مهمة قوي اذا احنا محتاجين نصلي لبعض ولازم تصلوا للاباء الكهنة وابونا البطرك وابائنا الاساقفة وكل الخدام ومش تصلوا جهدوا في الصلاة ايه الفرق بين صلوا وجهدوا لا دي كلمة اكبر تجاهد معايا في الصلاة يعني تتعب في الصلاة يعني تسهر يعني تلح على ربنا يعني تزن يعني تصرخ تجاهد جهاد الصلاة ودي توضح انه مو بولس مش بي كان بيصلي كان بيجاهد في الصلاة جهاد الصلاة معناه في سهر في تعب في صراخ زي ما يقول في إنجيل لوقا الصارخين إليه ليلا ونهارا وهو متمهل عليهم حب ربنا الناس دول اللي بيصرخوا له صبح وليل دول دول اللي بيغيروا الدنيا دول اللي بينشطوا الكنيسة دول اللي بيرجعوا الناس اللي راحت كل ده جهاد الصلاة جهاد الصلاة ممكن يخليك تاخد إكليل يمكن لا يقل إك- إكليله عن إكليل الناس اللي راحت جمعت ونزلت وسافرت وراحت أورشليم وتعبت زي في مرة أبونا تدرس يعقوب في أمريكا كان بيزور راجل عجوز قوي كان خادم زمان وبعدين مع السن ما بقاش لا قادر حتى يعني يروح الكنيسة إلا بالكاد فلقاه حزين ومكتئب قال له أنا ما عادليش لازم يا أبونا افيد الكنيسه في ايه بعد العمر ده انا كبرت خالص وبالعافيه بروح القداس انما لا قادر ابشر زيكم ولا اخدم زيكم ولا ازور حد ولا اكلم حد فابونا بحكمته قال له ايه رايك يا عم فلان احنا هنحط على باب الشقه يافطه نسميها دير الاستاذ فلان او دير عم فلان وشقتك دي تبقى دير وشغلانة الناس في الدير ايه قال له يصلوا قال له انت عليك تصلي احنا علينا نخدم وانت تصلي لنا تصلي لابونا وتصلي للخدام وتصلي للشمامسة وتصلي للكنيسة كلها عجبته قوي الفكرة دي وبقى الراجل العجوز ده لا يكف عن الصلاة طول اليوم ينادي ربنا انه يبارك في الخدمة ويبارك في الخدام وبقى فرحان ومتعزي لان ابونا وعده لانه ربنا هيديك اكليل زي ما بيدينا احنا بالظبط انت كمان بتجاهد بالصلاة واحنا بنجاهد بالحركة ونروح ونيجي انت صلواتك لا تقل ابدا عن الخدمة اللي احنا بنعملها صحيح ربنا يقبل كل حاجة فممكن اللي بيجاهد جهاد الصلاة يكون له اكليل واجر لا يقل عن اكليل واجر الشخص اللي بيجاهد في الخدمة مريم تاخد اكليل ومرسى تاخد اكليل وده اللي يفسر لنا ان الاباء الرهبان اللي خرجوا في الصحراء ما هماش انانيين ولا حاجه ولا بيفكروا في نفسهم بس ده هم مسؤولين يرفعونا كلنا في صلواتهم ويمكن احنا محفوظين ومستورين من مشاكل كتير قوي بصلوات الناس اللي ما بتبطلش صلاة هي رسالتهم كده في الحياة يمكن احنا لينا رسالة تانية انما هم رسالتهم يفضلوا يصرخوا لربنا ليل ونهار عشان يحفظ العالم من المشاكل والشرور فبيقول جاهدوا معي في الصلوات وجاهدوا معي كمان معناها يبقى في شركة في الصلاة شركة في الصلاة دي حاجة جميلة قوي لما نكون كلنا بنصلي لنفس الموضوع دي بتهز السما كلها ده المسيح لو المجد قال إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة في طلب عاوزين يطلبوه مني ده أنا أكون في وسطيهم شوفوا بقى لما تبقى الكنيسة كلها شرق وغرب بتصلي من أجل سلام الكنيسة وبتصلي من أجل أبونا البطرس وبتصلي من أجل الناس اللي ضاعت ترجع وبتصلي من أجل الفقير والأرملة واليتيم والغريب طبعا الصلوات دي جميلة عند ربنا جاهدوا معي في الصلوات من أجلي يعني هو نفسه حاسس انه اكتر واحد محتاج صلاة الى الله يبقى انتم مسؤولين كشعب ان انتم تصلوا من اجل الرعاة انتم مسؤولين عن المسؤولية دي مش احنا بس نصلي لكم وانتم كمان لازم تصلوا لنا لكي انقذ من الذين هم غير مؤمنين في اليهودية هو عارف ان نازل اليهودية ونزوله لليهودية ده نوع من الانتحار لان هو في الوقت ده اصبح مشهور جدا انه بيحول الاف من اليهود الى المسيحيه وفي نظر اليهود المتشددين بولس بيهد اليهوديه بيعادي موسى والناموس هو مش كده هو مش بي مش بيهد ولا حاجه انما هو في نظرهم كده فبيقول انا نازل اليهوديه صلوا لي عشان ربنا ينقذني من الذين هم غير مؤمنين في اليهوديه كان عاوز يقول المؤمنين في اليهوديه كتروا قوي أنا بتكلم عن الجزء اللي لسه ما آمنش ما هو كل اللي في اليهودية دول يهود إنما يمكن نصهم في الوقت ده أصبح مسيحي فبيقول أنا بس إيه عارف إن أنا هصطدم مع الذين هم غير مؤمنين في اليهودية يقصد غير مؤمنين بربنا يسوع ولكي تكون خدمتي لأجل أورشليم مقبولة عند القديسين منتهى التواضع يعني أنت جايب كل الخير ده وقاطع كل الأميال دي ومجمع كل التبرعات دي وبتقول بس لو يقبلوها مني يا سلام يقبلوها طبعا ليه ما يقبلوهاش دي محبة انما بيقول صلوا عشان بس ربنا يقبلها وهم يقبلوها لان لو قبلوها انا قلبي يرتاح خالص ويبقى ربنا ايه قبل الخدمة وقبل التقدم يبقى مش بيدوا للغلبان كده يعني بتفضل وبتكرم وبتعالي ده بيقولوا له ممكن تقبل مننا دي باتضاع لانه حاسين ان الفقير لما يقبل يبقى المسيح خد في ايده يبقى هم كده ايه قدموا حاجه لربنا المسيح خد في ايده ومن يرحم الفقير يقرض الرب وعن معروفه يكافئه حتى اجيء اليكم بفرح يعني المأمورية دي شغلها قوي انه ينزل اورشليم بس عارف ان في مشكلتين مشكلة كبيرة اليهود اللي متربصين له ومشكلة تاني لحسن ما يقبلوش التبرعات انما يعني يمكن دي بيقولها كده بس عشان يعلمنا ازاي نتواضع في خدمة الفقر وبعد كده هيجي هيروح روما حتى اجيء اليكم بفرح بإرادة الله وأستريح معكم يعني نفسي اجي لكم عشان افرح بلقائكم بنعمة ربنا وإرادة ربنا واستريح معاكم طبعا هو ما بيستريحش راحة جسدية هنا يقصد الراحة النفسية انه قابل ولاده اللي بشرهم وكلمهم كتير بالرسالة واطمن على حياتهم الروحية إله السلام معكم أجمعين دي تاني مرة تخلص الرسالة اللي واخد باله هي خلصت في إصحاح 11 بعد ما شرح قصة الخلاص و... وقال يعني ما معناه لو رجعت لإصحاح 11 في آخره يقول إيه لأن منه وبه وله كل الأشياء له المجد إلى الأبد أمين كان ممكن تخلص على كده إنما هو خلص الجزء اللي بيشرح فيه العقيدة من إصحاح 12 بدأ يشرح السلوك أو السلوكيات وخلصه في إصحاح 15 هيفضل لنا بقى آخر جزء صغير نخلصه بسرعة التحيات والسلامات واحد زي بولس الناس تتوقع انه ده راجل جماهيري بتاع الشعب يعني بتاع الالافات إنما معقول ده له علاقات شخصية أو هيلاقي وقت للعمل الفردي ده بولس ده قد ما هو أسقف عالمي مشغول جدا يقول في كورنثوس التراكم علي كل يوم الاهتمام بجميع الكنائس إلا أنه بينه وبين كل شخص كمان في علاقة عميقة ودي أطول لستة الأسماء يذكرها بولس في رسائله ال 14 حوالي 26 اسم هيذكرهم دلوقتي هيبعت لهم تحية خاصة لواحد واحد بعض المفسرين قالوا يمكن قصد يعمل كده لأنه ما كانش راح روما وعاوز يثبت للناس أو اللي بتوع روما إن له وسطيهم تلاميذ كتير قوي جت منين الحكاية بولس كان بيخدم في أوروبا جزء كبير من حياته الناس كانت تيجي من روما وترجع فيتلمذوا عليه ويرجعوا روما تاني يستقروا فأثناء رحلاته التبشيرية اللي قبل زيارته لروما وأثناء خدمته الأولى في أنطاكيا كل ده كان فرصة لقاء مع ناس كتير قوي سافروا بعد كده واستقروا في روما زي ما قداسة البابا دلوقتي مثلا يروح أمريكا ولا يروح كندا يلاقي آلاف مؤلفة من ولاده وكتير منهم عارفهم بالاسم ليه؟ ذكريات قديمة وعلاقات قديمة بالرغم أنه يعني أب لكل كنيسة فيبتدي يقول إيه أوصي إليكم بأختنا فيبي التي هي خادمة الكنيسة التي في كنخري ابتدى بواحدة ست هي كرامة برضو للستات يعني أول خادمة وصى عليها قال أختنا فيبي ويبدو أنها كانت خادمة مشهورة في كنيسة تانية في كنخاريا وراحت روما كي تقبلوها في الرب كما يحق للقديسين برضو حاجة جميلة أن الواحد يعامل خدام ربنا كأنهم قديسين الشخص العادي ينظر باحترام وبوقار وباتضاع لكل من يخدم ربنا يعتبر دي حاجة كبيرة أوي مش قليل ان يتقال عليك خادم يمكن في الدنيا ملهاش, ملهاش قيمة انما في الكتاب المقدس وقدام ربنا دي كلمة كبيرة أوي بفرح أوي لما الاقي واحد مستكتر على نفسه أوي كلمة خادم انما هي معناها خدام يعني مش حاجة تشرف قوي لكن هي قدام ربنا معنى كبير خادمة كنيسة دي دي حاجة كبيرة قدام ربنا فبيقول اقبلوها زي ما بتقبلوا القديسين دي حاجة كبيرة كما يحق للقديسين وتقوم لها في أي شيء احتاجته منكم تقوم لها في أي شيء احتاجتكم منكم يعني دبروا لها احتياجاتها احتاجت حاجة ساعدوها يبدو أنها كانت يعتقد في بعض التفسيرات أنها كانت خادمة برضو غنية شوية بتلف وتتبرع وصلت روما لنفس الغرض أنها مشغولة بخدمة إخوة الرب فقال ساعدوها فشهادته ليها هتفرق مع الناس طبعا أنها خادمة أمينة وملهاش غرض خاص لأنها صارت مساعدة لكثيرين يمكن هي دي اللي تبين أنها مهتمة مثلا بناس كثيرة محتاجة وبتجمع لهم ولي أنا أيضا عشان برضو يديها كرامة خاصة يعني هي بتساعدني أنا كمان في الخدمة يبقى أول واحدة ذكرها في بتاعة كان خارج وبالمناسبة طلعت إن في دي هي اللي تملت الرسالة دي يعني آخر سطر في الرسالة بعدها بصفحة يقول كتبت هذه الرسالة إلى أهل لوروميا من كورنثوس على يد فيبي خادمة كنيسة كنخاري لأنه أغلب رسائل بولس كان بيكتبها على يد شخص على يده إما مقصود بها الشخص بيتملى لأن كان نظره ضعيف غالبا أو لأن هو كمان اللي هيشيل الرسالة ويوصلها وغالبا ده المعنى الأقوى يعني هو المسؤول إنه يوصل الرسالة دي عشان محدش يقول الرسالة دي مغشوش لا دي على قد يد أمينة سلموا على بريسكيلا وأكيلا بريسكيلا وأكيلا دول اتنين يعني couple يعني راجل ومراته بريسكيلا هي الست وأكيلا هي الراجل وبرضه هنا الست قبل الراجل مش اتيكيت إنما غالبا هنا الست هي الخادمة النشيطة أكتر ولأن الخدمة هنا تبان إنها فاتحة بيتها للخدمة دي استضافت بولس كتير قوي فهنا الفضل يرجع أكتر للست أكتر من الراجل لما يكون البيت مضياف العبء بيقع على السيدة أكتر من جوزها لأن الضيافة دي مرهقة لأي بيت وضيافة بقى واحد زي بولس زواره كتير وخدمته واسعة وصبح ليل والليل صبح و... فطبعا آه ليها فضل فبيقول سلموا على بريسكيلا وأكيلا العاملين معي في المسيح يسوع الجماعة دول لهم ذكريات في سفر الأعمال اللي حب يرجع لها في أعمال 18 تقروا عنهم وفي رسالة بولس الثانية إصحاح أربعة لتيموساوس برضو تسمعوا عنهم الجماعة دول عرفوا بولس بدري قوي لأنه كانوا الظاهر بيشتغلوا نفس الشغلانة إن هم يعملوا خيام خيامين فبولس مع ثقافته العالية كان بيفضل انه يشتغل في صنع الخيام عشان يعمل له الشغلانه دي بالليل كام ساعه كده ويبيع عشان يصرف على نفسه على خدمته ما عندوش وقت بقى يفتح بزنس بقى ويتاجر وبتاع والا هيسيب الخدمه فدي كانت ابسط شغلانه يقدر يعملها تكفي اكله فشاركوه هم في وقت الشغلانه دي واستضافوه عندهم فبقوا ايه عيله واحده وعشان كده في حتة تاني يقول سلموا على الكنيسة اللي في بيتهم الكنيسة اللي في بيتهم يعني كانوا بيقفوا يصلوا مع بعض يسبحوا مع بعض يعملوا درس كتاب يستضيفوا الناس يخدموا الغلابة يبقى البيت كنيسة أجمل حاجة في الدنيا إن يبقى بيت الواحد كنيسة وهي الكنيسة إيه غير صلاة وتسبيح وقراية إنجيل ومحبة وخدمة للكل طب ما ياما بيوت كده فيها كل الحاجات دي ما عدا حتة الأسرار طبعا الأسرار في الكنيسة المعمودية والتناول إنما الكنيسة عبارة عن محبة وشكر وصلاة وتسبيح وقراية إنجيل تبقى البيت كنيسة اللذين وضعا عنقيهما من أجل حياتي شوفوا الكلام بقى البولس لما يمدح في الناس تحسوا إنه إيه ده دول فين دول حاجة كبيرة قوي وإحنا تلاقينا ما نعرفش عنهم حاجة لكن هو مشجع جدا في كلامه يعني 26 اسم كل واحد منهم هيقول عليه كلمة حلوة طب ازاي ده كله ودي مجاملة لا مش مجاملة دي محبة حقيقية التشجيع ده فضيلة بالرغم ان هو مليان فضائل وتقوى وعظمة ودول كلهم ولاده مش بالضرورة يعني يقعد يدلع فيهم ويقول فيهم كلام حلو انما هو بمحبته الحقيقية بيمدح واحد واحد فيهم فبيقول دول وضع عنقيهما من أجل حياتي يمكن تتفهم أن دول غمروا باستضافته في وقت كان هو مطلوب القبض عليه فعرضوا نفسهم إلى المشاكل مش بس يعني علوه في وقت لا دول وضع عنقيهما من أجل حياتي يعني احتملوني بمشاكلي وكانوا يعني هيربطوا نفسهم أو هيدخلوا في مشاكل كبيرة بسبب اللذين لست أنا وحدي أشكرهما بل أيضا جميع كنائس الأمم يعني دول لهم فضل مش علي أنا بس على كل الكنائس اللي يعني من خلال بيتهم كنت بطلع وازور والف واعمل وارجع لهم تاني فليهم فضل على كل الكنائس دول برضه دي تدينا دور تاني يمكن مش انت اللي بتعرف تلف وتبشر انما ما تخدم على الناس دول في زوج مشغول قوي طب ما تسيب مراتك بدل عندها وقت شجعها بدل ما تقول لها لا ما تنزليش تخدمي شجعها خد بركة الخدمة انك لو في يوم روحت ما لقيتش الاكل جاهز عشان هي في الخدمة قول بسيطة مش كفاية ان انا مش بخدم انا اسخن لنفسي وخلاص تبقى اسمك بتعمل حاجة مشاركة للخدمة انما عاوز كل حاجة تمشي على حساب الخدمة لا خسارة بدل ما تخدم معانا هتعطل اللي بيخدمه ليه برضه ساعات يحصل العكس يبقى راجل يحب الخدمه وتبقى الست عاوزاه يقعد جنبها يقعد يذاكر للعيال يقعد يتفرج على التلفزيون طب هو بيحب الخدمه اديله فرصه خدي بركه من خلال خدمته لو انت مسؤولياتك كتيره ومش قادره تدي نفس الوقت هو ياخد وخدوا انتوا الاثنين البركه اقسموها سوا لست أنا وحدي أشكرهما بل أيضا جميع كنائس الأمم وعلى الكنيسة التي في بيتهما الكنيسة بقى قد يكون هناك أولاد أو أصدقاء أو أقرباء كل دول بقى خدوا من البركة بتاعة بولس لما قعد معاهم والخدمات اللي طلعت من البيت ده سلموا على أبينتوس حبيبي الذي هو بكورة إخائية للمسيح باكورة هنا معناها أول أطفى فغالبا ده أول واحد في المنطقة اللي اسمها إخائية دي كان اتعمد أو عرف المسيح فطبعا برضو الأطفى الأولى دي بيبقى لها طعم بيبقى لها ذكريات فأبيمتوس ده ساب إخائية وراح استقر في روما بعد كذا سنة فبيقول سلموا على حبيبي فلان إذا حتى كلمة حبيبي موجودة في لغة القديسين مع بعض ده مش معناه انه بيميز هو قلبه بيحب كل الناس انما في ناس قريبة ليه اكتر بحكم العشرة الطويلة بحكم ذكريات معينة فيش مانع لما يقول كده سلموا على مريم التي تعبت لأجلنا كثيرا برضه دي شخصية مش معروفة ما نعرفش مين مريم طبعا دي مش مريم العذراء ولا مريم المجدلية ولا حاجة لا دي مريم دي في روما دي واحدة تانية إنما أغلب المفسرين ما يعرفوش حاجة عن ما فيش معلومات دقيقة عن أغلب الأسماء دي لغاية دلوقتي إنما دي تؤكد العلاقات الشخصية العميقة اللي تربط الراعي برعيته وتؤكد فكرة إحساسه بالعرفان للناس اللي كانوا بيساعدوه مش بينسب الفضل لنفسه أبدا كل الفضل لربنا وللناس اللي شالته تعبت معاه تعبت لأجلنا كثيرا طبعا دي شهادة كبيرة قوي من بولس لما يقول كده سلموا على أندرونيكوس ويونياس نسيبيا دول نسايبه نسايبه غالبا بالجسد بقى يعني المقصورين معي المقصورين معي ازاي هو في الوقت ده ما كانش مقصور في السجن انما قد يكونوا هم مقصورين في السجن محدش عارف انما ساعات ياخدوها كلمة الاسر بالمعنى الروح يعني مقصورين جوه المسيح مشغولين قوي بربنا كانهم محصورين في الخدمة زي اللي ساجين ربنا زي اللي ساجين خدمة ربنا والبعض بيقول ممكن يكونوا اتسجنوا بسبب خدمتهم في روما لأن روما كان يحكمها نيرون المجنون ساعتها يعني كان شخص مش مش مظبوط اللذين هما مشهوران بين الرسل يعني دول شخصيتين مشهورين في الزمن ده ان هم خدام حلوين وبيخدموا خدمة حلوة فبيمدحهم على خدمتهم وبيمدحهم على الأسر اللي هم فيه وبيذكر ان هم قرايبه كمان وقد كان في المسيح قبلي يعني ايه كان في المسيح قبلي ده تواضع منه هو اصله معرفش المسيح وقت حياة ربنا يسوع على الارض ده بعد صعود المسيح بكذا سنة جاله المسيح في الرؤية المشهورة في أعمال تسعة شاول شاول لماذا تضطهدني وابتدت القصة ففي ناس كتيرة قوي كانت أمنت في الكام سنة دول على أيدين الآباء الرسل ففي كتير قبل بولس في المعمودية وقبل بولس في الإيمان وهو ما بيخجلش إنه يقول أنا أصغر من الناس دول أصغر منهم في عمري مع ربنا هم عرفوا ربنا قبلي فيقول كان في المسيح قبلي بالتضاع يعني دول قبل مني في ربنا سلموا على أمبلياس حبيبي في الرب تاني نفس الكلمة سلموا على أوربانوس العامل معنا في المسيح وعلى استخيوس حبيبي سلموا على أبولس المزكى في المسيح هل ده أبولس اللي دخل في رسائل كورنثوس وشغل الكنيسة فترة مش معروف قد يكون في أكتر من أبولس انما غالبا ده مش ابولس اللي كان بيكرز في كورنثوس لانه التاني قال فيه كلام كتير في كورنثوس مديح انما يمكن يكون ابولس واحد تاني سلموا على الذين هم من اهل ارسطوبولوس سلموا على هيروديو النسيبي سلموا على الذين هم من اهل ماركيسوس الكائنين في الرب سلموا على تريدينا وتريفوسا التاعبتين في الرب بعض الناس بتقول دول كانوا جاريتين عند في في القصر بتاع الامبراطور سلموا على برسيس المحبوبه يقولوا دي كانت ست كبيره قوي عشان كده استخدم لها كلمه المحبوبه التي تعبت كثيرا في الرب سلموا على روفس المختار في الرب وعلى امه امي يعتقد ان روفس ده هو اللي ابوه سمعان القيرواني اللي شال الصليب لأن الأناجيل وهي بتذكر سمعان القيرواني قالوا عليه أبو ألكسندر وروفس فاكرين الشخص اللي في سكة الصلب لما المسيح مش قادر يشيل الصليب جابوه سخروه عشان يشيل الصليب كان اسمه سمعان القيرواني الأناجيل لما اتكتبت اتكتبت بعد المسيح بفترة طويلة فبقاله اتنين شباب مشهورين من ولاد اسمهم الكسندر وروفس فكل دول بقوا مسيحيين ومؤمنين وقديسين فبيقول سلموا على روفس المختار في الرب يمكن بقى سمعان راح السما ساعتها وعلى أمه أمي شوفوا اللغة الجميلة بالرغم أن ده أبو الكنيسة إنما بيعامل الأمهات باتضاع الأولاد فبيقول سلموا على أمه اللي هي بمثابة أمي سلموا على أسينكريتيس فليغون هرماس بتروباس وهرميس كلها أسماء لاتيني إيطالي وعلى الإخوة الذين معه سلموا على فيلولوغوس وجوليا ونيريوس وأخته وأوليمبس وعلى جميع القديسين الذين معهم سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة كنايس المسيح بتسلم عليكم وأطلب إليكم أيها الإخوة طب ما خلصت بقى بقول ده أنت طلبت كتير إنما كأنه عارفين واحد بيفتكر حاجة عاوز يقولها برضه مش عاوز مش عاوز ينساها بعد كل اللي قاله 16 إصحاح وكل العقائد اللي شرحها وكل التوجيهات اللي قالها في نقطة عاوز يعيدها تاني ايه يا ترى النقطة الملحة الوصية اللي جت اتزنق فيها تاني بعد ما عمل السلامات وهيقفل الجواب افتكرها أن تلاحظوا الذين يصنعون الشقاقات والعثرات خلافا للتعليم الذي تعلمتموه واعرضوا عنهم شوفوا أهمية الوصية دي قبل ما يقفل الرسالة بتاعته رجع يفكرنا تاني احترسوا من الذين يصنعون الشقاقات والعثرات خلافا للتعليم عشان كده ساعات يصعب عليكم لما تلاقوا الكنيسة متشددة شوية في التصدي للتعاليم الغريبة وتلاقي واحد يقول لك فين روح المحبة افصل دي عندي احنا بنحب كل الناس ايوه ونخدم كل الناس بعينينا انما في التعليم لازم نبقى شوية مفتحين ومحترسين ليه لو التعليم غلط السكة بتاعت السما راحت سكة تاني راحت السما كلها فلازم نفصل بين المحبة لكل الناس حتى غير المؤمنين نحبهم من كل القلب ونموت عشانهم إنما كمان التعليم ما نفصلش فيه خلافا للتعليم الذي تعلمتموه واعرضوا عنهم لما تلاقي تعليم غريب كده اعرض عنه ابعد عنه احسن لأن مثل هؤلاء لا يخدمون ربنا يسوع المسيح بل بطونهم في الوقت ده في تعاليم جزدانية يعني إيه برضه أظن ذكرنا الكلام ده في رسالة فيليبي زمان كتير بالتفصيل لما بيقول إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم دول ناس بتنادي ان كل براحتك وعيش براحتك في الدنيا واغلط براحتك بجسدك دي نقرة وعيشتك مع ربنا نقرة تاني طبعا ده مش كلام مسيحي لا الحياة المسيحية فيها مسك وفيها صلب للجسد وفيها انشغال بالروح على حساب الجسد وإن كنتم تعيشون حسب الجسد ستموتون إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد ستحيون فاللي يحط بطنه إلهه يعني الأكل والشرب أهم حاجة في حياته طبعا ده مش ممكن يقول كلام مظبوط على ربنا فهنا بيقول لا يخدمون ربنا يسوع المسيح بل بطونهم بطونهم رمز لأغراضهم الخاصة أيا كانت بقى هيكسب من وراها مركز ولا فلوس ولا إيه هو له أغراض وبالكلام الطيب والأقوال الحسنة يخدعون قلوب السلماء برضو دي حتة مهمة ساعات واحد يروح يسمع كلام كده يقول بس الكلام حلو طب ما هو الكتاب قال كده قال بيبقى كلام حلو بالكلام الطيب والأقوال الحسنة يخدعون قلوب السلماء مين قال ان الكلام مش حلو ما هو بيبقى كلام شكله كويس اما السلماء اللي هم البسطاء بيتخدعوا لما يقول لك مثلا انت مجرد تقول امنت بيك يا رب خلاص مش مطلوب منك ولا حاجه تاني ولا حاجه تاني لغيت الانجيل كله كل الانجيل ما عادش له لازمه تقول امنت بالرب يسوع واكمل خطيتي زي ما انا عاوز طب هو ده كلام يليق ما ينفعش وهكذا انواع من التعاليم اللي فيها لخبطه احيانا تخلي الناس تتلخبط او شكله الكلام حلو كلام شكله كويس إنما يخدع قل- قلوب البسطاء لأن طاعتكم ذاعت إلى الجميع يعني سمعتكم وانتوا بتسمعوا كلام ربنا بتسمعوا كلام الكنيسة ذاعت يعني انتشرت فأفرح أنا بكم وأريد أن تكونوا حكماء للخير وبسطاء للشر دي وصية ربنا يسوع لو تفتكروا كونوا بسطاء كالحمام وحكماء كالحياة فهنا بيقولها تاني بولس خليكوا حكماء للخير وبسطاء في الشر يعني ايه يعني ما تغوطش في الشر يعني واحد يقول لك انا اعرف كل انواع مش عارف المخدرات يا سيدي ما معلومات ملهاش لازمه مش مفيده الا لو بتخدم ناس مدمنين ده موضوع تاني لكن يعني اعرف كل اسماء مش اسماء الناس اللي بي- بي- بيلخبطوا في الخطيه دي ايه المعلومات دي خليك سطحي في الحاجات دي يا ريتك تبقى بسيط ومعلوماتك في الكلام ده زي الاطفال انما في الخير خليك غويط وحكيم ودارس وكل حاجه في واحد يقول انا عاوز اتفرج على كل الحاجات الغلط عشان ابقى عندي معلومات الحكايه مش معلومات خليك بسيط في في الشر في الشر قول مش عاوز اعرف زي ما واحد يجي يقول لك عارف فلان عمل ايه قول له مش عاوز اعرف ما هو واضح انه هيلخبط لك دماغك خليك بسيط في الشر انما لو جه يقول لك سمعت عن القديس الفلاني قول له لا عاوز اعرف علمني خليك حكيم في الخير وبسيط في الشر وإله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا الدعوة دي كنا بنقولها كل يوم في البصخ اللي يعرف منكم قبطي دي اللي بنختم ديها بيها كل صلوات البصخة كل مرة لأن سحق الشيطان ده هو هدف الصليب عشان كده نقول إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا ده وعد من ربنا امسك في ربنا واسمع كلام الكنيسة وحافظ على حياتك في التعليم المستقيم ربنا هيسحق الشيطان تحت رجليك الشيطان المخيف ده اللي ماسك الدنيا دي كلها وبيحركها في الشر ده يحطه يفعصه تحت رجليك مش تحت رجلين المسيح طبعا تحت رجلين المسيح انما كمان تحت رجليك انت اله السلام سيسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا دعوه جميله قوي من بولس لكل القديسين اللي بيجاهدوا ان ربنا ما تخافش من الشيطان انت تقدر عليه وتغلبه بنعمه ربنا بس اثبت بقى في الكلام ده وذاكر الكلام ده وعيش بيه واله السلام يسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا نعمة ربنا يسوع المسيح معكم آمين خلصت لثالث مرة فاضل رابع مرة يسلم عليكم تيموساوس العامل معي ما قالش بقى اللي بيسلمه من طرف بعد ما بعت سلامات هو لازم يقول اللي مح- اللي حواليه بقى لأن هو دايما يحس إنه مش لوحده فبيقول معايا تيموساوس ده تلميذه بقى القريب قوي ولوكيوس وياسون وسوباتروس أنسبائي أنا ترتيوس كاتب هذه الرسالة أسلم عليكم في الرب يبدو أن في جزء من الرسالة كتبها واحد اسمه ترتيوس ده يسلم عليكم غايوس مضيفي ومضيف الكنيسة كلها يمكن ده غايوس اللي قال عنه يوحنا في رسالته الأولى أن غايوس ده راجل فاضل بيضايف كل الناس يبدو كان راجل غني شغلته وال- و- و- وفرحته أنه يضايف أي قديس معدي في المنطقة إن كان بولس إن كان يوحنا الحبيب بعد كده فحتى يوحنا الحبيب شكر في الراجل ده قوي في رسالته الأولى يسلم عليكم أرسطس خازن المدينة وكوارتوس الأخ دول كلهم خدام في كورنثوس هو بعت الرسالة من كورنثوس لروما نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم آمين وللقادر آخر دعوة بقى أن يثبتكم حسب إنجيلي والكرازة بيسوع المسيح عاوز يقول المجد للقادر بس هتيجي كلمة المجد دي في الآخر قوي بعد ما يقعد يتكلم عن ربنا شوية يجيب في الآخر عاوز يقول إيه لله المجد لإلهنا المجد الدائم بس عند إلهنا دي قاعد يستفيض فبيقول لإلهنا القادر أن يثبتكم حسب إنجيلي والكرازة بيسوع المسيح يبقى ربنا قادر يثبتكم برضو دي كلمة مشجعة الثبات مطلوب مننا اثبتوا دي وصية في الكتاب اثبتوا انما ايه رايك ان ربنا قادر يثبتك هدي تشجعك مطلوب منك تثبت وربنا كمان هيثبتك يبقى نعمه ووصيه عطيه ووصيه ربنا بيقول لك اثبت اثبتوا فيا كما انا ايضا فيكم وهو قادر ان يثبتك يعني هو عليه دور وانت عليك حته يثبتكم حسب الإنجيل والكرازة بيسوع المسيح حسب إعلان السر يبقى إعلان السر احنا تيجي على الآخر وتقول لنا إن في لسه سر هو هيلخصه في سطر واحد إنما هذا السر شرحه بالتفصيل في كورنثوس الأولى وفي أفسس وفي كلوسي اللي عاوز بقى يرجع يدور على كلمة السر دي السر ببساطة هو سر المسيح أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد هو ده السر اللي احنا عايشين عليه ان رب يسوعنا مسيحنا ليس انسانا فقط وانما هو الله الظاهر في الجسد وعشان كده مسؤول عن خلاصنا ادي اعلان السر السر الذي كان مكتوما في الازمنه الازليه السر ده ما كانش حد مصدق كانش حد يخطر له على بال ان ربنا اللي خلق الكون ده كله يتجسد ويبقى واحد وسطينا هذا السر الذي كان مكتوما قبل الأزمنة الأزلية لكنه ظهر الآن وأعلم به جميع الأمم يعني شغلتنا نوصل السر ده لكل العالم نقول لهم المسيح هو الله الظاهر في الجسد بالكتب النبوية حسب أمر الله الإله الأزلي يعني امر ربنا ان احنا نوصل السر ده لكل العالم لاطاعه الايمان يبقى لما بنوصل السر للناس الناس بتؤمن او بتطيع الايمان ده ايمان بنعرضه عليهم ايه رايك تؤمن ان المسيح هو ربنا اللي جه من السماء عشان يخلصك ويخلص الناس كلها لو طاوع الايمان يدخل في الكنيسه بالمعموديه وتبتدي حياه مقدسه لهذا الاله القادر لله الحكيم وحده الله الآب بيسوع المسيح له المجد إلى الأبد آمين يبقى ختم لخامس مرة بكلمة أمين كتبت إلى أهل روميا من كورنثوس على يد فيبي خادمة كنيسة كنخال رسالة روميا أكبر وأدسم رسالة من رسائل بولس الرسول بنعمة ربنا خلصناها إنما ليا رجاء كل اللي حضروها معانا يرجعوا يقروها كلها على بعضها في قعدة واحدة لو يقدروا في ساعتين ثلاثة هتستوعبوها واللي يعرف انجليزي يحط الانجليزي جنب العربي ويقرا الاثنين هتبان اكتر لان الرسالة عبارة عن رسالة واحدة قولت في اصحاحات وايات وكده ده كل ده تقسيمات انما هنا السياق واحد والموضوع كله من اوله لاخره متسلسل تسلسل رائع لو الواحد عرف يركز فيه هتبتدي الرسالة وتكر منه يجيب آخرها من غير ما يحس رسالة عميقة جدا بتشرح مفهوم الخلاص بتركز على دور النعمة دور ربنا يسوع في خلاصنا وفي الآخر بتركز على دورنا في الثبات في النعمة عشان نوصل